بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اقرا وإياكم بعض أعداد من الإصحاح الأول رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس في الإصحاح الأول بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين انا هتكلم وياكم حسب العنوان انتم مختارين الكنيسة العنوان العام وهتكلم وياكم عنوان الكنيسة مصنع للقديسين مصنع دي كلمة يعني تمشي مع الاقتصاد ومع الاصلاح الاقتصادي اللي بيقولوا عليه الايام دي كلمة مصنع كلنا عارفين الصناعة بصفة عامة لكن علشان نحط وبعضكم او كتير منكم ضروري له دراسة تجارية يعرف كلمة مصنع عشان ننشئ مصنع بنحتاج ايه عشان ننشئ مصنع اول حاجة بنحتاج اموال اموال وبنحتاج في المصنع مواد خام materials وبنحتاج في المصنع كمان إدارة مانجمنت وبنحتاج في المصنع مديرين أشخاص فعلة سواء مديرين أو عمال لكن ده احتياج المصنع وبنحتاج أيضا للمصنع أسواق ماركت عشان نسوق الحاجة دهيت اللي هنصنعها وبنحتاج للمصنع كمان أرض عشان ننشئ المصنع احتياجات كتيرة لكن هذه الاحتياجات لو نظرنا إليها بنظرة روحية أو نظرة كنسية بحسب الموضوع بتاعنا هنا يمكن أن نحولها إلى المعاني التالية في أي مصنع نحتاج إلى أموال ونحن في الكنيسة نحتاج إلى النعمة الإلهية النعمة التي تعمل والتي تنساب إلينا من خلال وسائط ومن خلال وسائل كتيرة ونحتاج في المصنع أيضا مواد خام المواد الخام دهيت على نوعين نوع أطفال بنسميه الأطفال ودول المواد الخام الأولية خالص والنوع الثاني الكبار على اختلاف بقى مستويات سنهم وقطاعات خدمتهم يعني صغار وكبار بشر يعني وبنحتاج في المصنع كمان مديرين او اداره تعمل عمليات الاداره الكتيره ودول اللي بنسميهم الاكليروس بكل درجاته وبكل اللي بيخدم باي شكل من اشكال الخدمه بنحتاج للمصنع ده اسواق والسوق الوحيد بتاعنا اللي بنسوق له كلنا أن يكون لنا نصيب في السماء ملكوت السماء وبنحتاج في المصنع ده كمان الأرض اللي هي القلوب قلوب الناس اللي بنخدمها وقلوبنا نحن التي نكرسها مفيش حاجة ننسيتها في المصنع علشان يبقى مصنع طب اسمع حاجة حاجة ها أدوات ها رأس المسيح ها مفيش حاجة محتاجة المكن المكن ها الايه المنتج بقى اللي رايح السما ده القلوب التائبة الآلات نعم المبنى ما هو المبنى قلنا هنبنيه على الأرض اللي هو قلوب إيه كمان في حاجة مهمة قوي كويس كهرباء ده احنا هنخش في التفاصيل احسن تصدقوا ان احنا هنعمل مصنع فعلا اه بنحتاج خطط هو في مصنع يمشي من غير خطط مش كده آه بنعمل الجداول آه باي صوره من الصور لكن في خطط الكنيسه توجد فيها خطط من اشهرها خطه نسميها القراءات الكنسيه قراءات في الكنيسه البرامج والدراسات والاجتماعات الى اخره الرؤية اللي أنا ذكرتها دي مجرد رؤية بس عشان ندخل للموضوع سوا لكن هو ده اللي احنا بنحتاجه فعلا لكي ما يصير هناك قديسين وتصير الكنيسة بالحقيقة مصنع قديسين وإن, كل وإن كانت كلمة مصنع برضو علشان نبقى في التعبير اللغوي دايما مصنع ينظر له انه عمل بشري مصنع ناس بتشتغل حاجة سنة حتى يقولوا عبارة كده لطيفة يقولوا الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة هقولها تاني الله خلق الريف عشان كده لما نروح الريف تبقى مبسوط ومرتاح الخضرة أو الطبيعة أو زي المكان اللي انتوا فيه هنا والإنسان صنع المدينة صنع المدينة عشان كده الواحد دايما في المدينة يبقى متوتر ويبقى قلقان ويبقى مشدود صناعة بشرية لكن احنا هناخد المحتوى الروحي ورا الكلمة المقدمة دهيت بتقودنا علشان نعرف هذا المصنع الذي ينتج قديسين او انتج قديسين عبر كل العصور وما زال يوجد ويولد في ملكوت السماء قديسين هكلمكم على ثلاث عناصر رئيسية هذا المصنع له تاريخ هذا المصنع له حياة هذا المصنع له خلود خلود تاريخ وحياة وخلود وتعالوا نمسك ايتم ايتم كده آه يعني نلقي عليه بعض الضوء يكون الموضوع بتاعنا اولا تاريخ احيانا يقول لك هذا المصنع منذ عام كذا وكل ما كان بقاله وقت طويل كل ما تبقى فيه ثقة في المنتج بتاعه مش كده برضو يقول لك المصنع ده بيطلع انتاجه بقاله 100 سنة تبقى واثق ان المنتج ده منتج مهم ومنتج مظبوط ايضا كنيستنا لها تاريخ اولا تعتبر اقدم كنيسة في العالم او من اقدم كنائس العالم وده شيء يفرحنا ان القديس ماري مرقس الرسول وله تذكار النهاردة القديس ماري مرقس الرسول في اواسط القرن الاول الميلادي اسس كنيستنا بس الكنيسة بتاعتنا الحلوة دي ما تأسستش بس بكرازة بكرازة ماري مرقس هي تأسست قبل كده بنبوة وبزيارة خد بالك بقى ويايا يعني الكنيسة بتاعتنا تأسست بثلاثة أعمدة نبوة وزيارة وكرازة نبوة في العهد القديم في أشعية مبارك أو من مصر دعوت ابني أو مبارك شعبي مصر في سفر أشعية 19 وتأسست أيضا بزيارة زيارة ربنا يسوع المسيح العائلة المقدسة في بدايات القرن الأول واكتمل هذا التأسيس بكرازة ماري مرقس الرسول في وسط القرن الأول الميلادي من أقدم كنائس العالم كنيستنا تأسست بهذه النبوة والزيارة والكرازة وصارت الكنيسة يطلقوا عليها اسم وإن كان الاسم ده ملوش يعني مدلول قوي لكن ما فيش مانع نقوله يعني ناخده بتحفظ يسموها كده متحف المسيحية الحي لأن كلمة متحف دايما في أذهاننا مرتبطة بالأشياء اللي ماتت لكن احنا من يعني بيعوضوا عليها لما يقولوا متحف المسيحية الحي المسيحية زي ما هي في صورتها الأولى تاريخ وده تاريخ يميزنا ويميز كنيستنا ويخلينا كمان لما يجي حد لسه ابن امبارح يجي يتكلم او يقدم المسيحية بأي صورة نقول تناسي نفسك ده كنيستنا اللي بنحملها وراء ظهورنا نحمل من خلالها ألفين عام من الزمان إن لم يكن أكبر أكتر من أيام النبوة في العهد القديم هي آدم كنيسة ده مش كده وبس ده كنيستنا بنعتبرها أنقى إيمان بالمسيح أنقى حضراتكم عارفين المصانع ممكن تطلع منتجات ويقول لك نقاوة المنتج ده 95% وده 99% وده 90% الإيمان الأرثوذكسي المستقيم أنقى إيمان أنقى إيمان يعبر عن مسيحية ولو جينا ننظر لطوائف المسيحية اللي بعضها دخلها شوائب بعض الشوائب ننظر لكنيستنا انها ما زالت محتفظة بسلامة وبنقاوة هذا الايمان ونيجي في كل قداس تقف وتصلي ونقول كلنا من جيل الى جيل جيل يسلم جيل وتصير نسميها الامانة المستقيمة الامانة المستقيمة انقى ايمان نسمع عن ناس بتفسر وبت بتشرح واحيانا تلخبط في الكلام لكن الكنيسه من خلال تاريخ ابائها نقول الكنيسه ايمانها نقي هذه النقاوه تصنع قديسين ده مش كده وبس اقدم كنيسه وانقى ايمان ده في حاجه ثالثه اهم انها هذه الكنيسه قدمت اثمن عطاء اثمن عطاء الكنيسه بتاعتنا اللي بنسميها بقى في الموضوع بتاعنا انها مصنع قدمت ثلاث نوعيات من الناس من الصناعه اللي ب... المنتجات اللي بتقدمها اول نوعيه من الناس بنسميها المعلمين نفخر في كنيستنا بمعلمين فطاحل واباء ليس في التاريخ فقط ولكن في كل زمان نسمع عن اثناسوس الرسولي اللي في يوم من الايام وقف ضد العالم ولولاه لكانت المسيحية تضيع نسمع عن القديس كيرلس عمود الدين كيف وضع السيئوتوكيات وشرح لقب والدة الإله نسمع عن كل الآباء فعبر كل العصور ولغاية النهاردة آباء يدافعون عن الإيمان معلمين يشرحوا يفسروا يقدموا لكن الأهم من كده أن كان كل هذا من خلال حياتهم وليس من خلال كلامهم بس معلمين وكفايه ان الواحد يفخر كده ان انا ابن اثناسوس الرسولي انا ابن كيرلس عمود الدين ابن القديس ديوسكوروس حتى في الزمن بتاعنا الحاضر ده لما ربنا يعطي الصحة لسيدنا البابا لما يكون معلم وأباء آخرين معلمين بالصورة الحلوة دي نفتخر أيضا أن هذا الجيل كله تعلم على يدي قداسة البابا لما مثلا في اسكندرية من حوالي 25 سنة كان في أبونا بشوي كامل معلم أنا بدي نماذج مش بحصر طبعا لكن الكنيسة قدمت معلمين المصنع ده قدم معلمين فطاحل والمعلمين دول لهم تلاميذ والتلاميذ لهم تلاميذ وتستمر نقاوة الإيمان من جيل إلى جيل النوعية التانية اللي قدمتها الكنيسة كأثمن عطاء قدمت شهداء تاريخ كنيستنا زي ما بنقول في الترنيمة الجميلة أم الشهداء ها جميلة على الكنيسة أم الشهداء جميلة كنيسة والشهادة في كنيستنا شهادة مفرحة ونخصص لها عيد ونقعد نحتفل بيه 17 يوم عيد النيروز مصنع مصنع بينتج انتاج رائع ونسمع عن الشهداء في كنيستنا نوعيات واشكال والصغيرين وكبار ونسمع في وسط الشباب من القصص الكتيرة عن القديس ديديموس القديس ديديموس والقديسة سيئدورا مش كده وازاي جندي اتنين شباب وازاي ينقذوا بعض ويتعرضوا هما الاتنين للاستشهاد وهي تدخل ساحة الاستشهاد وتقول له كده لا تسرق اكليلي بنت عمرها 20 22 سنة ونسمع في الشهداء عن تيميساوس ومورا عروسته كانوا في شهر العسل بقالهم اسبوعين ثلاثة متزوجين وكان هو شماس الكنيسة الذي يحفظ كتبها وتكون النتيجة ان هما الاتنين يتقدموا ويوم ما تروح للاستشهاد تذهب بفستان الزفاف اللي لسه كانت لابساه من ايام اسمى العطاء ولذلك احتفالنا بقديسنا وبشهدائنا احتفال حي في حياتنا قوي يعني مثلا النهاردة بنحتفل بالقديسين ماري مرقس وبنحتفل بالقديس ماري جرجس المزاحم الاثنين فات عليهم كام سنة ولا كام قرن وسيرتهم حية لغاية النهاردة أثمن عطاء من خلال معلمين من خلال شهداء ونمرة ثلاثة من خلال نساك نساك اللي عاشوا حياة النسك سواء في الرهبنة في البرية في النظام الدائري في نظام التوحد في نظام السياحة أي شكل من أشكال النسك المهم عاشوا ومصر خدت خد بقى الحاجة الجميلة أن مصر خدت هذا النظام الرائع الدائرية والرهبنة وقدمته للعالم كله ونقول على قديس أنبا أنطونيوس أب الرهبان في جميع العالم وأفتخر أنا كإنسان أحيا في الكنيسة ان ابونا انطونيوس او الانبا انطونيوس هو الجد الاكبر لكل الرهبان ابو جميع الرهبان وفي العالم تنتشر كل الاديرة خلاصة النقطة دي ان الكنيسة مصنع قديسين له تاريخ فهي اقدم كنيسة وهي انقى ايمان وهي اثمن عطاء الكنيسة حياة حياة بنسمي كنيستنا الكنيسة الأرثوذكسية يعني إيه؟ ها؟ مستقيمة الرأي أو المعنى الأكثر توضيحا كلمة أرثوذكسية تعني الطريقة المستقيمة التي نمجد بها الله طريقة مستقيمة لتمجيد الله الطريقة المستقيمة لتمجيد الله ممكن تسميها الطريقة الأصيلة لتمجيد الله وهذه الكنيسة المستقيمة حياة هذا المصنع ينتج حياة أنا عايز أشرح الحياة لأن الموضوع كبير شوية بس عايز اركزوا يعني وغالبا الموضوعات اللي خدتوها التانية تكملوا يعني ان الحياة اللي موجودة في الكنيسة بتبان في بعض نقط كده صغيرة اول نقطة ان كنيستنا فيها تلازم رائع بين الطقس والكلمة طقس الحركة وبين الكلمة الكلمة المقدسة في العباده الكنائس الاخرى فيها اختلاف شوية يعني مثلا في الكنائس الكاثوليكية اهتمت بالطقس جدا على حساب الكلمة وفي الكنائس البروتستانتية اهتمت بالكلمة على حساب الطقس وجاءت الكنيسة الأرثوذكسية توازن ما بين الكلمة والطقس لازم أدي لك مثال واحنا في القداس بتلاقي الشماس يقف يقول لك أيها الجلوس أيها الجلوس قفوا أنتوا ساعتها بتبقوا إيه واقفين ولا قاعدين واقفين لو واحد فيكم كده جريء يروح قايل لحضرة الشماس اللي بيتكلم يقول له الكلام اللي انت بتقوله ما احنا واقفين ملوش لازمة ريح نفسك مش كده وبعدين يكملها بنداء تاني يقول لك الى الشرق انظروا تروح قايل له ايه ما احنا امال احنا باصين لايه يعني هبصين للشرق مش كده برضو ايه رأيك هذه نداءات في القداس لكن النداءات دهيت نداءات لا يقصد بيها الشكل او الحركة لكن يقصد بيها المعنى اللي وراها ايها الجلوس قفوا يعني ايها الانسان اللي جالس في الخطية اقف سيبها بقى سيب الخطية اظن بتصلوا في اول مزمور ويقول ايه طوبى للرجل ها الذي لم يسلك وفي طريق الخطاه لم يقف في مجلس المستاذين لم يجلس كأنه نداء للإنسان خد بالك اوعى تكون قاعد في الخطية او واقع في الخطية اقف ليس الوقوف الجسدي ولكن الوقوف الروحي الاستعداد دايما الوقوف عندنا علامة من علامات الاستعداد الوقوف الروحي وإلى الشرق انظروا الشرق انظروا طب ما احنا واقفين ناحية الشرق معناها ايه ها معناها علامة الاستعداد ما هو مقياس الاستعداد في حياتك مقياس الاستعداد هل انت مستعد ولا سامحني في التعبير الشعبي البسيط اللي بيتقال سرقاك السكينة مش واخد بالك اذا ليس المقصود بهذه النداءات او الكلمات البسيطة مجرد حركات تقصية ولكن المقصود بها فعل روحي اقوى ونداء شخصي للانسان امال القديسين دول هيطلعوا ازاي يعني ما هو لازم القديس ده هو اللي عايز يبقى قديس ويعيش في القداسة اول حاجة انه يقوم من الخطية باي شكل من الضعف ونمرة اتنين يكون عنده حالة استعداد وانتظار وسهر ويقظة دي صورة من الصور التانية في هذه الحياة تقديس يوم الأحد يوم الحد يوم الرب كلمة يوم الرب دي جت في أهم سفر مرة الوحيدة سفر ايه اه سفر الرؤية يوم الحد تقديس يوم الأحد نحن عندما نحتفل بالقيامة نحتفل بيها على مستوياتها الأربعة سنويا وشهريا وأسبوعيا ويوميا القيامة محور حياتنا نحتفل بها سنويا من خلال الخمسين الخمسين يوم المقدس سبعة أسابيع القيامة وبنعتبر أيام القيامة دي كلها أيام حد ونحتفل بها شهريا كل يوم 29 في الشهر القبطي تذكار للقيامة ونحتفل بها أسبوعيا كل يوم حد ونقف في القداس ونقول هذا هو اليوم الذي ها صنعه الرب صنعه هذا هو اليوم الذي صنعه الرب اللي عمله اللي قدمه كخليقة جديدة للإنسان في قيامه ونحتفل بالقيامة كل يوم في صلاة باكر يومية إذا القيامة تشع في حياة الإنسان ويأتي تقديس يوم الأحد المسيح قام في يوم الأحد وفي نفس اليوم ظهر للتلاميذ لتلميذي عمواس وظهر في الحد اللي بعديه للتلاميذ ويهم توما الى اخره صار يوم الاحد اول الاسبوع صار له معنى روحي تقديس يوم الاحد ونسميه كده في حياتنا اليوميه نسميه النهارده يوم بتاع ربنا وصار المبدا الروحي ده ان افرض بتشتغل يوم الحد او افرض ظروفك طالب في جامعة ولا في دراسة يوم الحد ده مرتبط ببرنامج عمل او دراسة نقول ان ازاي الانسان لازم يبقى له يوم لربنا ده انت في باب في مجال اسرتك لازم يكون في يوم لربنا يوم بتحضر في اجتماع بتمارس فيه صلواتك في البيت بتأني مش بسرعة لك قراءات خاصة لك جلسة عائلية اجتماع عائلي جوه البيت ال- ال- الوسائل اللي تساعد في هذه في هذه الصناعة المقدسة صناعة القديسين تقديس يوم الأحد والمبدأ ده مبدأ جميل جدا في بعض الأسر بعرف إن بتخلي يوم الحد ده آه، يزوروا الأسرة الكبيرة الأسرة الصغيرة تزور الأسرة الكبيرة يوم الحد مرة أسرة الزوج ومرة أسرة الزوجة أسبوع كده وأسبوع كده بالذات لو في بعض البلاد المتوسطة مش الكبيرة يعني أوي تقديس يوم الحد يساهم في صناعة القديسين ده من الحاجات الجميلة وده أمر ثالث أنا قلت تلازم الطقس مع الكلمة وخدنا أمثلة صغيرة وتقديس يوم الحد من الحاجات الجميلة أيضا اللي بتخلي الحياة التي تصنع قديسين في الكنيسة القبلة المقدسة قبلة السلام القبلة تشعر الإنسان أنه ينتمي إلى هذه الأسرة أسرة واحدة عشان كده احنا بنصلي وبنقول نؤمن بكنيسة واحدة لكن قبلة السلامة في مفهومها الروح الجميل في الكنيسة أحد الوسائل القوية التي تصنع قديسين تعالوا نشوف ازاي يقف الشماس ويقول ايه قبلوا بعضكم بعضا باجي جنب اللي واقف جنبي واللي واقف جنبي ده اعرفه او معرفوش اعرف اسمه او معرفوش او اللي واقفه جنبك وبنقبل بالطريقه التقليديه بتاعتنا لها معاني كتيره جدا لكن اهم ما فيها انني اصنع سلاما مع الذي يقف بجانبي واللي بيقف جنبي ده يمثل الخليقه كلها كأن الشماس لما بيجي يوجه لنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة كأنه بيسألني بيقول لي هل أنت تصنع سلاما في حياتك هل بتقدر تصنع سلام في اللي حواليك هل أنت صانع سلام طوبى لصانع السلام امال هتبقى ابن ربنا ازاي احيان نفرغ الطقس من قيمته من معناه واتقدم للي قدام اللي جنبي واقبله هذه القبله وايديا كده جنب بعضها علامه الاحتواء و وعلامه ان الانسان كل حياته مضمومه في هذا السلام في هذا الكيان ودي علامه وحده لان اذا غاب السلام يحصل انشقاق يا ترى انت يلي عايز تعيش وتطلع وتصير من هؤلاء القديسين وتنشر القداسة أيضا مع الآخرين هل بتهتم بصنع السلام يقول لنا الكتاب على فم المسيح من لا يجمع معي عشان كده احنا بنضم صوابعنا كده ونجيبها جنب بعضها من لا يجمع معي كأنك بتجمع كل الأطراف ويا بعض ومع الآخر اللي قدامي اللي بيمثل كل البشر الكنيسة مصنع قديسي لأن فيها حياة وهذه الحياة تتلازم يتلازم فيها الطقس مع الكلمة وطبعا حاجات كتيرة ده حتى قعدتنا في الكنيسة لما بنقعد الرجالة كده والستات كده القعدة الصغيرة دهيت قعدة بتطبق الوصية لما يقول لنا الكتاب جلست الملكة عن يمين الملك حتى في القعدة بتاعتنا بنطبق وصية شيء رائع مش مجرد نظام او مش مجرد نسمع على اللي, اللي فهمهم يعني محدود في الحاجات دهيت عايز يغير او يقعدوا اي قعده او نخلي الكنيسه باي نظام اخر لا ده حتى القعده فيها تطبيق للوصيه شيء رائع حتى الانسان اللي بيخش لغايه الهيكل وياخد بركه من ستر الهيكل هو يعيش وصيه كتابيه كأن الستر ده ثوب المسيح الحاجات البسيطة دي ده انا عايز اقول لك اكتر من كده ان الكنيسة بالذات كنيستنا في مصر بتخلينا نعيش المفاهيم البسيطة قوي حتى في الاكل واحنا بناكل اظنكم في الغطاس بتاكلوا ايه واللي ما ياكلش قلقاس حافظينها منين دي حاجة زي كده طبعا هي حاجة بسيطة لكن اكل القلقاس ايه يعني اكل اكل قلقاس ولا ما اكلش ايه المشكله يعني لكن الحكايه ان ازاي برع الانسان القبطي في هذه الحياه التي تنشئ قديسين ازاي خلى الايمان يدخل في الطعام وبقى انا عمال اكل وكاني بدرس درس في العقيده شيء رائع نسمع للقلقاس فوائده كتيره مش وقته طبعا مش وقت الغطاس دلوقتي آه القصب مش برضو بتمصوا قصب اه القصب اشمعنى القصب واوعى تفتكر انك تقول دي عشان فكت الموسم موجود لا ده ده دي براعة رائعة ان يتحط فيها المعنى الروحي نيجي في القيامة ناكل شم النسيم البيض والفسيخ والحاجات الخض الخضره ونيجي في في النيروز مثلا ناكل البلح والجوافه ومش عارف انت جربت في يوم تقسم الجوافه كده وشفت صليب جواها مثلا وازاي تحتضن الكنيسه كل ابنائها وازاي قلبها ابيض ونقي حتى دي كانت حاجات بسيطه لكن لها معاني عميقه جدا وتربط الانسان بالكنيسه وبالفهم الروحي لما بيقف الاب الكاهن في نهايه القداس ويرش الميه طقس يرش الميه ليه والميه اللي تنزل دي وناخدها ونمسح بيها وشنا نقطه الميه الصغيره دي تعبير عن الروح ده انت بعد ما بتتناول بقول لك انستك النعمه مش كده مفردات الحياه دهيت هي التي تنشئ قديسين هي اللي بتربط هي اللي بتعلم هي اللي ربت كل الاجيال اللي فاتت انا مره كنت بصلي هنا في كينج مريوت وبعدين برش الميه بعد ما خلصت رش الميه لقيت واحد جاي يتخانق وياي يتخانق ايه ايه يا عم بتخانق في ايه قال لي ما جاتش عليا ميه اه يعني ازاي هروح من القداس وانا ما عنديش ميه ده يعني هو مش متخيل عمل الروح يا احبائي ما اروع انك تدرس وتفهم جوه الكنيسه كل صغيره وكبيره اعرف المعلومه الصغيره دي لا توجد عقيده بلا شرح ولا يوجد طقس بلا معنى ولا يوجد سؤال بلا جواب اقولهم تاني لا توجد عقيده بلا شرح كل جوه الكنيسه كل عقيده لها شرحها ولا يوجد طقس جوه الكنيسه بلا معنى له معنى ده اللبس اللي بيلبسه اللبس الاسود ده له معنى الصليب اللي بنلبسه له معنى القلاصوة اذا كنت راهب لها معنى كل حاجة الصليب اللي نمسكه في ايدينا له معنى طقس جوه الكنيسة بكل مفرداته له معانيه ولا يوجد سؤال بلا جواب جوه الكنيسة الكنيسة حياة يا سلام على اللي يعيش في فلك الكنيسة كده ككل ويفهم يفهم كل صغيرة وكبيرة أنا قلت الكنيسة تاريخ الكنيسة حياة ونمرة ثلاثة والأخيرة الكنيسة خلود خلود الكنيسة خلود اولا من خلال الرعايه الاصيله جوه الكنيسه وكنيستنا الحلوه دهيت زي ما كنت بكلم وياكم في الاول ان المصنع ده عايز مديرين نشكر ربنا عندنا سر الكهنوت وسر الكهنوت الفاعل من خلال الابوه عارفين الترنيمه الحلوه بتاعت كنيستي كنيستي حافظينها قولوها كده البيت الشطر الاولاني بس القرار بتاعها هي بتاعت الصغيرين يمكن تنفع الكبار واضح انكم مش حافظينها اللي هيقولها يبقى من الاطفال يعني دي هي امي هي سر فرح حياتي الكنيسة التلاتة دول بيت وام وايه فرح وهذه التلاتة تمثل اسرار الكنيسة السبعة اشرح وياي هي بيت لان فيها نجد بيتي بيميزه ان في ابويا نجد فيها سر الابوة اي الكهنوت وهي بيت لان فيها سر الراحة مسحة المرضى سر الشفاء بيت واحد يبقى تعبان طول اليوم يروح البيت يرتاح جوه البيت عشان كده بنقول عليها بيتي الكنيسة هي بيتي هي أمي أمي ليه ها ها لا حاجة قبل جرن المعمودية قبل جرن المعمودية ها ها هنتكلم في الأسرار قبل ما أنا اتولد جوه الكنيسة أسرتي اتولدت جوه الكنيسة سر زيجة أسرتي شوفوا بقى الكنيسة الجميلة الأب والأم أو الزوج والزوجة اللي تزوجوا دول من عند المذبح من عند الهيكل ويركعوا في آخر صلوات الإكليل ويبتدوا يتجهوا كأنهم ينطلقوا من محطة اسمها الهيكل وينطلقوا في اتجاه البيت اللي هيقعدوا فيه هي بيتي لأن أسرتي اتولدت فيه نمرة اتنين ها أنا اتولدت فيها سر المعمودية ونمرة ثلاثة تثبت فيها سر الميرون كنيستي هي بيتي هي أمي نمرة ثلاثة هي سر هي فرح حياة سر فرح حياة هي فرح هذا الفرح برضو له جانبين الجانب الأول سر الاعتراف التوبة والاعتراف التوبة فرح لما بتقروا ويايا لقى 15 اللي بي فيه قصة الابن الضال والدرهم المفقود والخروف الضال هتلاقوا ان اكتر كلمة تتكرر في هذا الاصحاح كلمة الفرح التوبة فرح ثم ان التناول الافخارستيا ايضا فرح فرح ده احنا نقول للمسيح المصلوب نصلي كده في صلاة الساعة الستة ونقول نشكرك لأنك ملأت ها الكل فرحا لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك أمنا العذراء تقول أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وإن كانت أحشائي تلتهب عند نظر إلى صلبوتك يبقى لما أقول هي بيتي عشان سر الإبوة الكهنوت وسر مسحة المرض لما أقول هي أمي علشان أسرتي اتولدت فيها وأنا اتولدت فيها وأنا اتثبت فيها سر الزيجة وسر المعمودية وسر الميرون ولما أقول هي سر فرح حياتي لأنها تفتح لي باب توبة دائم وتقدم لي جسد المسيح دائما ايه اروع من كده ايه يعمل قديسين احسن من كده الكنيسة خلود من خلال الرعاية الأصيلة ومن خلال الإبوة وأسرار الكنيسة الكنيسة أيضا خلود من خلال دورات العبادة أو من خلال قراءات الكنيسة اللي فيكم يتعمق في قراءات الكنيسة ونظامها سواء من خلال القطمارس أو من خلال فترات المناسبات زي الصوم الكبير أو أسبوع الألام أو فترة الخمسين المقدسة يجد روائع روائع جوه هذه القراءات ده وانت داخل الكنيسة أعطي لمحة قصيرة اللي بيدرسوا فنون جميلة يقول لك لما تيجي تعمل نسب الجسم الرأس تمثل واحد على سبعة الرأس واحد على سبعة عشان تعمل رسمة صح تقوم الكنيسة بنفس المفهوم يقول لك الأسبوع سبعة أيام الرأس المسيح تخصص له الأحد يوم الحد والست أيام التانيين تخصصهم للكنيسة من خلال السنكسار والسنكسار ده أحداث بقى وحكايات وقديسين فكأن الأسبوع اليونت الأسبوع عبارة عن رأس المسيح نسميه الأحاد وست أيام نسميهم الكنيسة وعشان كده يوم الحد ينفرد بطقوس خاصة فيه دورة عبادة حاجة منظمة آه مثلا لما بنحضر في اسبوع الالام وصلواته الدسمه دهيت حس كده ان الكنيسه عماله تبني صلاه ورا صلاه ويوم ورا يوم وحدث ورا حدث حس ان في بناء روحي الكنيسه بالقراءات الكنسيه اللي فيها بالتفاصيل الجميله اللي في هذه القراءات تشعر كده ان الكنيسه كلها بتتعلم تعليم واحد وده يخلينا نوصل للنهاية ونقول على الكنيسة صحيح مصنع قديسين ولكنها سفارة السماء على الأرض سفارة السماء على الأرض وظيفتها إعداد أبناء الملكوت هي حتة من السماء حتة من السماء ممكن نقول على الكنيسة التعريف الجميلة اللي بتقولوها جماعة المؤمنين بيت الملائكة والقديسين بيت ربنا تعابير كتيرة وكلها جميلة لكن التعبير اللي يخلينا ويجعل من هذا المصنع ذو صفة خاصة أن الكنيسة هي سفارة السماء على الأرض هي حتة من السماء على رأي القديس يوحنا ذهبي الفم لما بيقول إذا رأيت الأب الكاهن يدخل إلى الكنيسة ويفتح ستر الهيكل إنه يفتح باب السماء إذا رأيت الأب الكاهن يدخل إلى الكنيسة ويفتح ستر الهيكل إنه يفتح باب السماء إنه يفتح باب السماء يوحنا ذهبي الفم يقول عبارة رائعة يقول ليس مهما أن تكون شمسا أو قمرا أو حتى نجما المهم أن تكون في السماء أرجوكم تتمعنوا في جمال الكلمات دي ليس مهما أن تكون شمسا أو قمرا في الكنيسة شمس يعني واضح أوي أو مسؤول كبير أو أو أو منصبك كبير أو خدمتك كبيرة ليس المهم أن تكون شمسا أو قمرا الشمس كبير القمر صغير شوية أو حتى نجما النجم ده بيبقى صغير قوي بالنسبة للرؤية يعني المهم أن تكون في السماء الكنيسة بتولدنا في السماء وبتخلينا نعيش في السماء واللي بيخدم جوه الكنيسة واللي بيخصص وقت للخدمة جوه الكنيسة في حياته واللي بيتفاعل ومع كل انسان بتخدموه مع كل بيت بتدخلوه كانك كده المسيح عطالك كارت وقال لك روح اخدم الناس دول او القريه دي او البيت ده ويحس الواحد كده انه في السماء في السماء وكل ما الانسان فينا يخرج بره ذاته كل ما تكون خدمته رائعه ويكون حياته السماويه واضحه اراجع كل اللي قلته ان كنيستنا إن سميناها كمصنع للقديسين هو يصنع كل يوم ويستخدم وسائل كثيرة في هذه الصناعة ولكن بنركزها في تاريخ وحياة وخلود تاريخ أقدم كنيسة في العالم وأنقى إيمان وأثمن عطاء قدمت معلمين وشهداء ونساك والكنيسة أيضا حياة بتقدم لنا تلازم رائع بين الطقس والكلمة والاتنين ازاي امتزاج وهارموني رائع وبتعلمنا كيف نقدس يوم الأحد يوم القيامة وازاي نعيش في فكر القيامة ده كل يوم وده يصنع فينا القداسة بتعلمنا كيف يكون الإنسان صانع سلام فلا يمكن أن يكون الإنسان قديسا وهو لا يصنع سلام ثم الكنيسة خلود من خلال الرعاية الأصيلة اللي بتقدمها لنا ومن خلال آه إنها بيتي وأمي وسر فرح حياتي من خلال دورة العبادة ومن خلال القراءات برنامج القراءات الكنسية طبعا له تفاصيل كتيرة المهم أن يحيا الإنسان في هذه الكنيسة يتمتع بالقداسة ويفضل كده الإنسان من أول يوم المعمودية لغاية آخر يوم في حياته وكأنه يعد لكيما يصير ابن من أبناء السماء يعد في سفارة السماء على الأرض هخدم كده بعبارة صغيرة في مزمور 84 ما أحلى مساكنك يا رب الجنود تشتاق بل تسوق نفسي إلى ديار الرب قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي العصفور أيضا وجد بيتا والسنونة عشة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون مورة يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون يا رب إله الجنود اسمع صلاتي واصغي يا إله يعقوب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين